بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نصل إلى الله كيف ندخل الجنة كيف نقيم الدين في أنفسنا سأبدأ معكم من البداية الصحيحة من البداية الحقيقية سأبدأ معكم فعلا من أول الدين ولذلك أخي في الله وأنا أحبك في الله أنا أبدأ معك هذه الرحلة في شرح كتاب مدارج السالكين ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو شرح لكتاب الإسماعيل الهروي منازل السائرين إلى رب العالمين لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ لماذا نركز عليه؟ لماذا ننطلق منه؟ هذا ما سيكون معنا بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في قضية السير إلى الله جل جلاله وذكرنا أن ضربة البداية هي أصعب الضربات نقطة البداية هي أصعب النقاط الانطلاق هو أصعب اللحظات ومن كانت له بداية مسبقة كانت له نهاية من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مسرقة فلذلك البداية كيف تكون بحفظ الخواطر هذه هي البداية بداية الاسم وبداية الخير وبداية العمل وبداية الطريق وبداية الالتزام حفظ الخواطر أن تحفظ رأسك ألا يخطر على بالك شيء مما يغضب الله كيف الطريق عشر نقاط أولها علمك الجازم أن الله يرى هذه الخواطر اثنين تستحي منه أن يرى هذه الخواطر ثلاثة إجلالك له أن يرى هذه الخواطر تخيل الخواطر اللي في ذهنك دي لو أننا كبشر نراها تستحي منها ولا لا تستحي تخاف الله أحق أن يستحيا منه أربعة خوفك منه إذا ما نفعش معاك إنك أنت تعظمه وتستحي منه طب خاف بقى خاف منه أن يمسخك أن يخسف بك أن يغضب عليك أن يمقتك أن يطردك أن يعاقبك أن يسلط عليك خوفك منه خاف من ربنا سبحانه وتعالى سترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين سترك وقلت له يا رب سامحني المرة دي ومش هعمل كده تاني وسامحك ورجعت تاني فاحذر أن يبطش بك خمسة إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته آه أن تؤثر الله على غيره أن يكون في قلبك الشيء ينافي محبة الله سبحانه وتعالى إيثارك له سبحانه وتعالى أن تثيره على غيره إزاي أنت تفضل على سكون محبته سكون محبته في قلبك تؤثر عليها أن يسكن قلبك أحلام سخيفة قذرة كيف لا يرضى المؤمن التقي ولا العاقل الأنف بشيء من ذلك ستة خشيتك أن تولد تلك الخواطر خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر ويستعر شر... ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر آه هذه الخواطر تتوالد يعني خاطرة تتوالد تبقى اثنين والاثنين يبقى أربعة والأربعة يبقوا ثمانية والثمانية يبقوا 16 والستاشر يبقوا 32 تتوالد هذه الخواطر تتكاثر تنتشش فتفسد عليك قلبك لأن القلب بيمتلئ ويتفضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا إذا بقدر ما يدخل القلب من خواطر وهم يخرج منه خواطر وهم فكل ما تدخل الخواطر الرديئة القلب والهموم الرديئة القلب تطرد الخواطر الطيبة والهموم الطيبة يبقى الإيمان هيطلع والخير هيطلع ويفضل الشر والبلاء والعياذ بالله ودي بتتوالد وتتكاثر فتطرد الخير من القلب سبعة أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر الخاطر خلي بالك الخاطر اللي هو اتحط في قلبك ده زي طعم فساعة ما تاكل الطعم هيسحبك زي السنارة زي حباية في فخ ساعة ما تيجي تنقذ الحباية الفخ هيقفل على قلبك هيخنقك هتضيع الخاطر معمول عشان يصطادك الصنم بيه اوعى حد يصطادك خليك منتبه وصاحي ويقظ عشان ما حدش يقدر يصطادك ثمانية أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه يبقى في خواطر إيمانية هقوم أصلي أحفظ القرآن أتعلم مسألة أخدم المسلمين أنشر الدين أتعلم أعمل خير دي خواطر إيمانية الخواطر الشيطانية يتخيل واحدة يتخيل فلوس يسرقها يتخيل دنيا يتخيل منصب يتخيل جاه يتخيل يتخيل شيء من الحرام الخواطر دي ما مش ممكن يجتمع دي ودي في وقت واحد لابد أن تطرد إحداهما الأخرى يا إما الخواطر الإيمانية إن كانت أقوى تطرد الخواطر الشريرة وتطلعها من قلبك يا إما الخواطر الشريرة إن كانت أقوى تطرد الخواطر الإيمانية وتطلعها من قلبك يقول ابن القيم عليه رحمة الله فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والش... غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه لو في القلب حياه كان حس بالمصيبة مصيبة إخراج الخير من قلبك وحلول الشر وامتلاء القلب به التاسع أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته يا جماعة سبحان الله العظيم ابن القيم بيتكلم كلام غاية في الواقعية وللأسف الشديد زماننا ده كترت فيه المصيبة دي مصيبة الخواطر اللي بيسموها أحلام اليقظة في زماننا هذه الخواطر اللي بيسموها أحلام اليقظة كترت جدا وبقى ناس قاعدين شغلتهم ليل ونهار بس يحلم وهذه الأحلام والخواطر الخطيرة بحر لا ساحل له افتح وتفاجأ ان إن تكالبت عليك تلك الخواطر وملأت عليك حياتك خواطر أحلام والأحلام دي ليس لها أي نصيب من الواقع ولا أي وجود في الواقع مصيبة مصيبة ضخمة أن يعيش الإنسان هذه الخواطر نايم وعمال يحلم انه راح وعمل وقابل وفعل وانتقل و و حلم ويصحى الى يده هو الحصير زي ما ابن القيم بيقول بتحلم بايه بتحلم بايه عارفين القصة المشهورة اللي بتضرب ان راجل كان عنده آه تاجر بيتاجر وراح اشترى آه شوية بيض وعلقهم في السقف زي ما بيعلقوه عشان يحفظ البيض في سرة او في سلة وقعد يحلم بقى احلام اليقظة اللي الناس عايشة فيها اللي من دول فقال الصبح ان شاء الله لو كان قال ان شاء الله ما كانش حصل قال الصبح بقى اروح السوق وابيع البيض ده واشتري بالبيض بثمن البيض خروف والخروف او النعجة تحمل وتلد اربعة والاربعة بينهم واشتري بقرة والبقرة تلد وبيع مولودها ولبنها وأتزوج واشتري أرض وأخلف أولاد وهجري والأولاد وأضربهم بالعصاية كده وراح ضارب البيض راح البيض كله ساقط فوق دماغه انهدمت القصة من أصولها أهو كده الناس اللي بتحلم يفضل يحلم ويرتب ويسلك القصة ويفوق على الواقع المرير دي سماها القرآن الأماني عايش في الأماني في الأحلام بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص فلا يجد إليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد عن الفلاح قلب تملكه الخواطر قلب معذب مشغول بما لا يفيد قلب تملكه الخواطر قلب عن الله بعيد عشرة وهي الأخيرة في العلاج عشرة وهي الأخيرة في العلاج يقول ابن القيم أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا في الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلط واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل أعمالها وهذا نافع بشرطين انتقلنا دلوقتي عن الخواطر الشيطانية عشر نقاط للتخلص منها ان الحل مش انك انت تبطل الخواطر الشيطانية وتسيب القلب فاضي لا ده انا عايز تحط مكانه مكانها خواطر ايمانية الخواطر الايمانية ممكن برضه تبقى غلط اذا ظلت خواطر يعني ايه اه انا عايز ابدا اشتري كتب واتعلم العلم واذاكر يقعد يفكر في مساله ويتدبر حال ده نافع بشرطين حفظ الخواطر نافع بشرطين واحد الا يترك به واجبا ولا سنه ما يقعدش يحلم والصلاه تضيع ما يقعدش يحلم ويضيع وقت ألا يترك به واجبا ولا سنة اثنين ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود يبقى دي مش غاية ده حفظ الخواطر وسيلة لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأبادها وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معا كان خاسرا لابد من التفطن لهذا قلنا ان بداية الطريق ضربة البداية الانطلاق امرين واحد حفظ الخواطر اثنين صدق التأهب للقاء الله يقول ابن القيم عليه رحمة الله صدق التأهب للقاء الله من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته واستحدثت همة أخرى وعلوما اخر وولد القلب ولادة اخرى صدق التأهب للقاء الله يعني ان يستعد الانسان للقاء ربه انت جاهز بتتلفت ليه انت جاهز جاهز للقاء ربنا ايوه انت جاهز تقابله هي دي ما تقوليش اه جاهز وتبقى مخدوع ما تقوليش اه جاهز وانت مخدوع ومش فاهم اللي جاهز يبقى جاهز حاجة عندك ايه هتقابله بيه مما يحبه ويرضاه عندك ايه معاك ايه تقابل ربنا بيه راجع بايه الصدق بتاعه الإنسان بقى اللي حس قرب الأجل وبدأ يستعد مجرد الإحساس ده إنه يعيش المعنى ده عشان كده بنقول صدق التأهب مش التأهب صدق صدق التأهب اللي صادق في الرجوع لربنا الصدق ده يعمل ايه؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ انقطع قلبه عن الدنيا اه عايز ايه؟ عايز فلوس؟ لا لا لا لا فلوس ايه؟ عايز ايه؟ عايز نساء؟ لا لا لا لا لا نساء ايه؟ خمدت من نفسه نيران الشهوات اصل الشهوات دي نار مولعه الراجل اللي بيستعد للقاء الله النار دي انطفت حاسس ببروده في اطرافه في جسمه في قلبه مش بيجري ورا حاجه مش همه حاجه مش طالب حاجة ده هو نفسه بس نفسه يموت صح نفسه يعمل عمل يفرح ربنا بيه مش ربنا بيفرح بتوبة عبده المؤمن أو نفسه يعمل عمل يفرح ربنا بيه خمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله همته ما بقاش عنده الهمة طايرة للجري ورا فلوس لجماله وشياكته وحلاوته لمرتبته ومنزلته لسكنه وركبته تبقت همته طايره بس لرضا ربنا كل قربه كل همه كل امله كل سعادته كل مناه ان ربنا يرضى عنه هي دي حياته ابن القيم بيقول اللي عكفت همته على الله اللي صار حبه لله وإيثار مرضاته يتولد قلبه بقى ولادة جديدة ايه موضوع الولادة ده اه ده من عجائب القلوب ابن القيم يقول ايه وولد قلبه وولد ولادة أخرى يتولد من جديد بقى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه اتولد ولادة تانية خالص بقى انسان تاني ولادة حقيقية نسبة قلبه للد... للدار الآخرة نسبة قلبه للدار الآخرة زي نسبة جسمه للدار دي بعد أن خرج من بطن أمه ياه شوف بقى الكلام العجيب ده ابن القيم يقول ايه يقول تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أم شوف الإنسان لما يبقى في بطن أمه آه وبطن أمه حجاب له عن الجو عن العالم الخارجي لما يتولد ويخرج من بطن أمه بقى عايش في الدنيا دي في الهواء ده الجوي بيلمس الاشياء دي هي كده قلبه يتولد للآخرة فيبقى نسبة قلبه للآخرة زي نسبة جسمك للدرس بعد ما اتولد ابن القيم يقول ايه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فكذلك هواه ونفسه هواه ونفسه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه من بطن أمه بارزا إلى هذه الدار الله سبحان الملك شوف الكلام عجب تأمل افهم معايا الله يخليك افهم الله يكرمك افهم ربنا يرضى عنك القلب لما يتولد يتولد ولادة حقيقية يبقى القلب ده قلب عايش في الآخرة عارف أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني كأني كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتطاغون فيها زي ما قال حنظلة نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن كأن رأي عين هي دي هي دي لما يتولد القلب كأن رأي عين يبقى شايف الجنة كأنها رأي عين والنار كأنها رأي عين كأن هي دي لما يتولد القلب يا ترى قلبك اتولد ولا لسه ولا انت في طريق هذا معنى ما يذكر ده كلام ابن القيم يقول هذا معنى ما يذكر عن المسيح انه قال يا بني اسرائيل انكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين ولما كان اكثر الناس لم يولدوا هذه الولاده الثانيه ولا تصوروها ولا تصوروها فضلا عن ان يصدقوا بها فيقول القائل ولعلك انت بتقول كده دلوقتي فيقول القائل فيولد الرجل الكبير او كيف يولد القلب لما كانوا لم لما كانوا لم يولدوها ولا تصوروها ولا صدقوها لم يكن لهم اليها همه ولا عزيمه اذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدق به انت دلوقتي مصدق اديك عرفت عرفت ان في ولاده للقلب مصدق لما تصدق هتنوي ابن القيم بيقول لك ايه ولكن اذا كشف حجاب الغفله عن القلب صدق بذلك وعلم انه لم يولد قلبه بعد ما زلت أسألك انت قلبك اتولد ولا لسه افهمني وجاوبني قلبك اتولد ولا لسه قول لي ما انا مش عارف يعني ايه اتولد وازاي نعرف ده اللي اقول لك عليه في الحلقه الجايه انواع القلوب في هذه الولاده احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته